انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
حبة أخلاق تدينا جمال عمره ما يروح حبة قيم تدينا عطر دايما ريحته بتفوح حبة مبادئ تدينا قوة وروح جمال المظهر دايما ظاهر لكن جمال الروح بيسحر قلوبنا وعقولنا فحبة محبة حبوب تزود المحبة حبة وتحلي أيامنا بحبوب كلها محبة
حبة محبة مع داليا الجوهري كل يوم أربع الساعة 11 الصبح على تسعينات اف ام
صباح المحبة وحلقة جديدة من حبة محبة على التسعينات اف ام ومعاكم داليا الجوهري عاملين ايه وحشتوني جدا جدا يا رب تكونوا كلكم بخير وطيبين وفي احسن حال وبنجهز بقى لاجازة العيد شارع زحمة حتى من دلوقتي والله يعني حتى الصبح بقت زحمة ان شاء الله تبقى اجازة طويلة وسعيدة وجميلة عليكم يا رب وكل سنة وانتم طيبين و- وبخير دايما ان شاء الله النهارده حباية جديدة من حبوب المحبة حباية النهاردة بتقول لنا إيه بقى؟ بتقول عيشوا حياتكم بكل تلقائية ولا يهمكم من النفوس اللي مش سوية اللي لا بتفهم مصداقية ولا شفافية وكل حياتهم كذب ولوعة وخطط مستخبية خدوا حذركم منهم وحافظوا على قلوبكم نقية حباية النهاردة هي حباية العفوية العفوية دي بقى هي التلقائية يعني الواحد يكون على طبيعته على سجيته زي ما بيقولوا إيه، جواه زي براه مش قاعد بيحط في خطط و- وطرق ازاي يتعامل مع الناس وازاي وازاي عنده مصداقية وشفافية العفوية فطرة من الحاجات اللي كلنا بنبقى عندنا عفوية بدليل ان الاطفال وهم صغيرين بتلاقيهم عفويين جدا ومنتهى البراءة على طول آه، اللي في قلبهم على لسانهم آه، ما بيقعدوش يفكروا يخبوا ايه وما يخبوش ايه ويقولوا ايه ويتعاملوا مع مين ازاي وليه مفيش حاجه من دي خالص مفيش نفاق اللي بيحبوه بيحبوه واللي ما بيحبوش تلاقيهم واخدين جنب مش بيتعاملوا معاه فعندهم منتهى العفويه عشان كده العفويه فطره بتلاقينا كلنا في الاول عندنا عفويه حاجات كتير بقى بعد كده بتتغير بتتقلب لاختيار اختيار ان احنا نفضل مكملين بعفويتنا ولا نتغير ويبقى عندنا شيء من الخبث وال وال والايه بقى والمكر العفويه من الصفات اللي دايما آه، بتبقى في الانسان اللي دايما تلاقيها متماشيه جدا مع ضميره يعني دايما ضميره كده نقي ونزيه وعنده امانه تلاقيه ما عندوش آه، من الاخلاقيات الوحشه دي حاجات خالص يعني تلاقيه دايما صادق آه، وعنده امانه وعنده آه، إيه، احساس كده بالناس تلاقيه مختلف خالص عن الناس الخبيثه هو دايما دائما وابدا ما بيحبش يكون عنده خبث ولا تكلف ولا غموض ولا مكر ولا نفاق يعني كل الصفات الوحشه بيبعد عنها خالص اهم حاجه في الشخصيه العفويه انه ما عندوش خداع ابدا ولا تضليل يعني استحاله هيضللك في حاجه انت بتساله فيها علشان قصده مصلحه ما او قصد يوديك في حته مش اللي هي مش هتلاقيه بيخدعك ابدا ولا بيضحك عليك ويغشك ممكن حتى تلاقيه صريح جدا انه بيديك في وشك النصيحه كده مره واحده من خوفه عليك مثلا فبتلاقيه آه، انسان مختلف خالص عن الشخصيات اللي احنا بنقول عليها بقى مش سويه اللي مليانه خبث ولقم ومكر وخداع وغموض وتحوير وقصص كده رايحه جايه التعامل بعفويه بقى هل معناه ان انا عبيط مثلا او ساذج كل حاجه عندي بقولها ما عنديش اي حاجه بخبيها ما عنديش خصوصيه مثلا هل معناه ان انا آه، بيضحك عليا على طول على طول الناس آه، تبقى عارفه عني كل حاجه علشان انا آه، شخصيه عفويه وصادقه وامينه وكده هل بديهم مساحه ان هم ياذوني عادي جدا ومش بعمل اي حاجه لا طبعا عمر العفويه ما كانت آه، تصرفات اعتباطيه كده بتطلع مننا بالعكس دي منتهى الحكمه والعقل والقوه والشجاعه تخيلوا بقى يعني ان انت تبقى على طبيعتك كده دي شجاعه ملهاش حل لأن في ناس طبيعتها وحشة بتحب تخبيها ولكن الشخصية العفوية طبيعتها حلوة زي بالظبط تصرفاتها وزي أفكارها وزي تعاملاتها مع الناس وبالتالي بتلاقيها بتظهرها بمنتهى الشجاعة والجرأة ما عندهاش أي مشكلة خلينا نرجع نشوف هل الشخصية العفوية دي آه ساذجة فعلا ولا شخصية قوية جدا سؤال الحلقة كان بيقول تفتكر العفوية اندفاع ولا حكمة في ناس بتشوفها كده وناس بتشوفها كده قول لنا بقى انت شايفها ايه مستنية اجاباتكم من خلال التواصل على 00427 894 النهارده مفيش live فمش هيبقى فيه comments على ال live video آه لاسباب فنيه وان شاء الله الاسبوع الجاي يبقى فيه ان شاء الله كل حاجه نطلع فاصل ونرجع نشوف ايه هي العفويه دي
لما نروح ونسافر حتة بعيدة لما بندخل قصة حب جديدة لما بنتجمع في مناسبة سعيدة بنغني لما نطير من الفرحة لعالم تاني لما تضيق الدنيا علينا ونعاني لما بنفصل من الدنيا دي ثواني بنغني هنعيش السما ونشوف هنعيش تحت أي ظروف هنعيش لسه ما ونشوف هنعيش يلا بينا نعيش هنغني كمان وكمان وهنرقص على الأحزان ويا دنيا جنان بجنان ويا دنيا جنان بجنان هنغني كمان وكمان وهنرقص على الأحزان ويا دنيا جنان بجنان ويا دنيا جنان بجنان كلنا في الهوا سوا من حيرة لحيرة شايلة قلوبنا حاجات ياما ياما كتيرة فما بنصدق ونفك التكشيرة ونغني زي البحر الدنيا واحنا سفينة بندور عالشط اللي يرسينا وبنتلكك على حاجة تنسينا ونغني هنعيش للسما ونشوف هنعيش تحت أي ظروف هنعيش لسه ياما ونشوف هنعيش يلا بينا نعيش هنغني كمان وكمان وهنرقص على الأحزان ويا دنيا جنان بجنان ويا دنيا جنان بجنان هنغني كمان وكمان وهنرقص على الأحزان ويا دنيا جنان بجنان ويا دنيا جنان بجنان
لسه معاكم في حبة محبة على تسعينات اف ام وكنا بنتكلم عن حباية العفوية وقد ايه هي حاجة مهمة جدا للإنسان نفسه قبل ما تكون مهمة لكل اللي حواليه معانا اتصال نقول ألو الو السلام عليكم عليكم السلام أستاذ محمد اهلا بحضرتك صباح الخير استاذه داليا صباح الفل ايه الاخبار الحمد لله والله انا ال... يعني موضوع الحلقه كل مره بيشدني وب... وبضطر يعني ان انا ازعج حضرتك ده و- انت وأعمل بتنورنا يا مكالمة.
استاذ محمد والله بجد رب... والله العظيم ربنا يخليكي بوجودك وبوجود ك- آه، راديو 90 آه، تسعينات FM كلها يعني الله يخليك آه، بص حضرتك او انا طبعا فرصه كمان آه، ان انا عملت مداخله النهارده ان انا اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه وانت بالصحه والسلامه يا رب عيد سعيد علينا كلنا يا رب ان شاء الله و...
اللهم امين وعلى وتنتهي فيه المسلمين المشاكل جميعا على وعلى الكل مصر كلها بالظبط اه يا رب وندعي بقى الله.
لاخواتنا في فلسطين ربنا كده يعزهم وينصرهم باذن الله يا رب النصر قريب باذن الله إن باذن شاء الله الله.
النصر قريب ل- للمسلمين كلهم و- وللعالم العربي كله ان آه، شاء الله وحضرتك دلوقتي آه، حضرتك بتتكلمي في موضوع مهم قوي دايما انا آه، كل المحيطين بيا واصدقائي بيقولوا لي انك ان انا فعلا تلقائي وعفوي دي حاجه تمام.
كويسه المفروض
انا بالنز- آه، ب- بالنسبه لي في اوقات كنت بحس اللي هي بصراحه يعني حضرتك اللي هي آه، الناس بياخدوها نقطه ضعف او تستغل بي... اه بتستغل اه آه.
وفي اوقات كنت بقول لا فعلا الانسان طول ما هو ب- بيتعامل بتلقائيه ونيته صافيه مع ربنا اولا تمام ربنا لو في انسان وحش او نيته وحشه بيبينه له وبيبعده عنه دي حقيقه
و- والدليل على كده قصه انا كل مره اقول لحضرتك قصه بقى ده عايزك بقى حلو حضرتك اه ده ده حلوه حلوه القصص دي قوي احنا هنبقى طيب.
ندعم بالحلقات بقصص بقى على فكره دي تبقى فكره جميله قوي بص حضرتك في قصه جميله بقى حضرتك اسمعيها وكل اللي بيسمعوني دلوقتي يسمعوا اسمها الساقي محمد والملك الساقي الساق- محمد والملك والملك دي بتتكلم عن نفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه والعفويه والتلقائيه وازاي طول ما الانسان نيته سليمه مع ربنا ربنا هو اللي بيدافع عنه اه دي حقيقه اه يعني طول ما هو بيتعامل كده بتلقائيه وبعفويه وبحب للجميع وفي حد طلع له كده بيبقى نيته شر ليه ربنا هو اللي بيدافع عنه دي بيدافع اللي عنه.
بتقوله القصه دي اه ده هو ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله يدافع عن الذين امنوا مانو بز- بالظبط اه ف...
وعلى نياتكم ترزقون دي هي ده اللي حقيقة.
بتقوله القصه بالظبط فعلا طيب حلوة قوي بس هي آه.
العفوية لما بتستغل متهيألي ما بتأثرش على الإنسان العفوي يعني ما بيتغيرش عشان خاطر هو اتأذى أو الناس استغلته أو كده ولا إيه رأيك؟
حضرتك بتتكلمي في نقطه عارفه انت ال- الشعره هو ده بقى العفوي في اوقات ناس كتير يا, يا استاذه داليا بيبقوا عفويين وبسبب السواد اللي حواليهم بيتغيروا للاسف وفي ناس يقول لك لا انا مهما الدنيا تتغير زي ما جورج وسوف قال انا عمري ما اتغير بالظبط ما هو لا آه.
بس أنا متهيألي بقى الإنسان العفوي بجد بيحافظ قوي على الحتة دي لأن سلامه أيوة.
النفسي بيبقى في المنطقة دي أيوة، فصعب قوي إنه بقى صح- يتغير حضرتك انا لان انا بكتب شعر باللغه العاميه كده على قدي آه، حلو أوي.
كان في اشخاص فعلا مروا بالموضوع دوت واتغيروا قال لك ما هو الناس كلها بقت وحشه لازم انا ابقى وحش وكده يعني آه، فانا يعني آه، قلت اكتب بس ابيات بسيطه هقولها لحضرتك معلش اه اتفضل آه، آه، خاصه بالموضوع دوت آه، هي يعني جت عليا كده كده ما بقاش في حد كويس في الدنيا ده كلام اللي مشي مع الطيار ونسي ان زي ما في جنه في نار الحق نفسك وصحي ضميرك وبلاش في الغلط تقلد غيرك محدش هينفعك بعد ما تفارق الحياه مش هينفعنا غير عملنا اللي يرضي الله حلو قوي جميل بجد أيوة.
والله قوي يا أستاذ محمد ربنا يخليكي والله وانا عايز اطالب من حضرتك اغنيه حتى لو ما لحقناش الحلقه دي اللي ان شاء الله الاسبوع الجاي يعني بعد العيد آه، خلاص إن شاء القلب الله الطيب دي لايقه على موضوع الحلقه أهو.
آه، أغنية جداً.
القلب الطيب محمد فؤاد صحيح خلاص لا نبقى نحطها ان شاء الله في في حلقه من حلقاتنا باذن الله وسعيده آمين.
جدا جدا بمداخلتك يا استاذ محمد انا اسعد شكراً بجد والله آه، ربنا يخليك.
بتنور حلقات البرنامج يعني وزي ما حضرتك قلت كده هي العفويه المفروض الواحد يحافظ عليها لان هي في النهايه بيحافظ على سلامه هو الشخصي النفسي بالظبط بالظبط آه، وربنا يجعلنا دايما كده آه، س- آه، صافيين النية لله وللجميع يا رب يا رب ان شاء وشكرا الله لحضرتك وكل سنة وحضرتك كل سنة طيبة مرة وحضرتك تانية طيب.
وكل راديو 90 FM كل سنه سعيد وحضرتك بخير.
طيب وكل المستمعين طيبين وعيد سعيد ان شاء الله علينا كلنا باذن الله امين يا رب مع السلامة مع السلامة زي ما أستاذ محمد بيقول كده في ناس ممكن تتأذي هو للأسف العفوية والتلقائية آه، الناس آه، الوحشين مش هنقول كل الناس لأن مش هينفع في ناس معينة بتشوف إن دي آه، نوع من أنواع الضعف وان ده بيبقى انسان ساذج عبيط يضحك عليه اللي في قلبه على لسانه ونعرف نجرجره وناخد منه معلومات آه نعرف آه، نستغله ونستغل المعلومات اللي بيقولها يعني بيتصوروا حاجات كتيرة قوي والحقيقة ممكن برضو ان هم يأذوا بيها فعلا الشخص العفوي جدا ده ولكن آه، خلينا نقول ان التعامل بعفوية بحكمة آه، بيمنعنا عن الحاجات دي خالص ممكن نتقرص مرة واتنين وتلاتة بس مش من نفس الشخص يعني أنا مع القرص من أشخاص مختلفة لكن أفضل من نفس الشخص هو اللي يأذيني طول الوقت ده يبقى العيب فيا بقى ولكن إن أنا أتعلم درس من هنا ودرس من هنا ودرس من هنا ببتدي بعد كده أبقى عندي خبرة كويسة قوي إن أنا أعرف إن الناس دي مؤذية والناس دي مش سوية والناس دي بتستغل طيبتي أو بتستغل عفويتي وتلقائيتي وبالتالي بيتعاملوا معاهم بشكل مختلف ولكن ان انا اتغير تماما لا ده بيبقى صعب قوي بنلاقي ان الشخصيه العفويه عندها من الذكاء والحكمه والمرونه بقى على فكره يعني هو بيبقى عنده مرونه قويه جدا لانه ماشي بلا خطط و- آه، معينه انه يتعامل بيها مع الناس هو مش نازل مبرمج نفسه انا النهارده هتبقى شخصيتي كذا وهتعامل كذا مع كذا ما عندوش ال- الخطط ال- المسبقه دي لتعاملاته مع الاخرين وبالتالي بتلاقيه آه، عنده مرونة عالية جدا للتعامل مع المواقف فهو بيقدر يميز كويس قوي وبيبقى عنده حكمة وذكاء ان هو يقدر يعرف كويس قوي مين المؤذي ومين اللي بيستغله ويتعامل معاه بطريقته ولكن مش هيبقى عفوي مع الناس دي بالعكس بتلاقيه حريص جدا محافظ جدا حاطط حدود قوية جدا محصن نفسه كده من الناس دي ولكن مش اعتباطا كده بيتصرف ولا بيتكلم لا ما بيبقاش كده خالص حقيقي ولا هو بيبقى زي ما الناس متخيله انه غبي او الناس السيئه طبعا الناس اللي هي فطرتها مش سليمه وبعدين في برضه يقول لك اصل انا آه، عفوي وتلقائي واللي في قلبي على لساني وتلاقيه لسانه ده اعوذ بالله يعني يا ريته ما يتكلم فدي مش عفويه برضه خالص مش معنى ان انا ابقى عفوي وتلقائي واللي في قلبي على لساني ان لساني يبقى سيء وقاعدة أجرح في الناس وأتكلم عليهم ويعني مشاكل كتيرة قوي وحاجة سيئة جدا جدا بأذي بيها الناس وبجرحهم دي مش عفوية خالص وعلى فكرة بقى الشخص العفوي عمره ما يعمل كده لأن الكلام اللي بيطلع من بقه وال- والتصرفات اللي بيتصرفها أولا مرتبطين ببعض ثانيا لازم بيعدوا على عقله ونفكر فيهم كويس قوي مش طالعين كده وخلاص فتأكدوا تماما إن الشخص بيقولك أنا اللي في قلبي على لساني وصريح وعمال يقطع الناس بلسانه ده أعرف على طول إن ده ولا عفوي ولا تلقائي وإنه شخص خبيث جدا وبيقول كل اللي هو عايزه وهو قصده بشكل على إنه يعني شخصية عفوية وصريحة لأننا خلينا متفقين إنه عمر ما كانت الصراحة وقاحة فالإنسان العفوي بيقدر يميز جدا في القصة دي وما بيأذيش حد ان هو نيته بتبقى سليمه دايما نيته كويسه ودايما شايف الناس آه، كويسين لانه هو كويس مش زي الناس الخبيثه اللي هي دايما بتبقى شايفه الناس وحشه عشان هم وحشين طبعا الناس الغير سويه الخبيثه ال- الغامضه اللي كلها مكر وتحاوير بقى وقصص وحاجات من دي الناس دي بتبقى متضايقه جدا ومستفزه جدا من الشخصيات العفويه امونيه سليمه دي فبتلاقيهم طول الوقت حابين بقى انهم يكسروا فيهم وينتقدوهم ويطلعوا عليهم القاب والفاظ وعباطل ومعرفش ايه وحاجات كده بقى غريبه قوي ان يبقوا يعني مصدرين صوره للناس ان الانسان ده ساذج وعبيط وتافه وكده فطبعا التكسير ده بيبقى هما للاسف مش قادرين ابدا يستوعبوا ان في ناس كويسه دي حاجه الحاجه التانيه وجود الناس اللي قلوبها نقيه و- وحسنه النيه دي وبتتصرف جواها حلو زي براها كده وزي تصرفاتها ده بيضايقهم جدا طول الوقت بيفكرهم بقد ايه هم ناس وحشه وخبيثه فبيقدروش ابدا ان هم يتحملوهم فدي مشكله كل المشاكل دي بقى ما تاثرش ابدا على الانسان العفوي خلينا نرجع لسؤال الحلقه كان بيقول تفتكر العفويه اندفاع ولا حكمه ولا الاتنين مع بعض يعني في حد متالي من الاجابات قال الاتنين مع بعض آه، خلينا كده نشوف إجاباتكم آه، من خلال التواصل على 01000 427 894
أنا
بحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده دي حياتي انا دي ملكي انا وانا مهما يكون برضو هكون زي ما انا انا طبعي كده وبحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده دي حياتي انا دي ملكي انا وانا مهما يكون برضو هكون زي ما انا عايشه سني وبغني وبحب الحياه قلبي عايش سنين وحياته بهواه بعمل اللي بحبه وبحسه اكيد ثانيه ثانيه يا دنيا هعيشك انا عايزه افرح وارقص واضحك يا ناس هي دنيا وبنعيشها مره وخلاص يا ما قالوا وعدوا ولاموا كتير بس بنسى وبكبر دماغي وخلاص انا طبعي كده وبحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده دي حياتي انا ودي ملكي انا وانا مهما يكون برضه هكون زي ما انا في حياتي حاجات تتعبني ساعات ما بقولش في يوم مهما يكون عمره فات دنيا هتتعاش ويا كده يا بلاش الجي والفات دول حسابات ما حسبناش في حياتي حاجات تتعبني ساعات ما بقولش في يوم مهما يكون عمره فات دنيا هتتعاش ويا كده يا بلاش الجاي والفات دول حسابات ما حسبهاش عايشة سني وبغني قلبي عايش سنين بعمل اللي بحبه وبحسه أكيد أكيد أكيد هعيشك أنا عايزة أفرح وأرقص وأضحك يا ناس هي دنيا وبنعيشها مرة وخلاص يا ما قالوا وعدوا ولاموا كتير بس بنسى وبكبر دماغي وخلاص عايشة سني وبغني وبحب الحياة قلبي عايش سنين وحياته بهواه بعمل اللي بحبه وبحسه أكيد ثانية ثانية يا دنيا هعيشك أنا
لسه معاكم في حبة محبة على تسعينات افهم وكنا بنتكلم عن العفوية وقد ايه العفوية دي من الحاجات المهمة جدا والا ما كانتش تبقى فطرة وموجودة عندنا من واحنا صغيرين اولا لانها بتسهل على الانسان التعامل مع الاخرين بشكل كبير جدا بتخلي اللي قدامه فاهمه كده مش عايز كتالوج ولا عايز يقعد بقى يشوف ويقول لك ده عمل وسوى تلاقي ناس قاعده عامله عماله تعمل دراسات في تصرفات الاخر ده لانها غير مفهومه بالمره كل مره بشكله كل مره بحاله مره امين مره كذاب مره كويس مره جدع مره لا يعني حاجه كده آه، ي- يفضل محيرك كده ولا انت فاهمه ولا عارف آه، تتعامل معاه لانه مفيش صوره واضحه متكونه قدامك الا صوره واحده بس ان الانسان ده فيه حاجه غلط وبالتالي بتبتدي تبعد بقى عنه لانه مش واضح كلنا ما بنحبش الانسان اللي مش واضح الوضوح بيسهل جدا علاقتنا ببعضينا الالطف من كده بقى انه آه، فكره ان انا اكون عفوي وتلقائي وطبيعي دي بتريحني انا شخصيا يعني هتلاقي الانسان العفوي هو نفسه مرتاح عنده آه، راحة ضمير كده غير طبيعية هو لا ضحك على حد ولا خدع حد ولا كذب على حد فبتلاقي حياته سلسة كده جدا ما عندوش مشاكل من جوه يعني سالك على الآخر نيته دايما سليمة تجاه الآخرين بيفرح لفرحهم ويزعل لزعلهم يعني ما غير بقى الناس اللي بتقعد تزعل في فرحنا وتفرح في زعلنا في ناس كده موجودة حقيقي فهو بتلاقيه مختلف بقى خالص في القصة دي بتلاقيه ان هو مرتاح جدا من جوه آه عنده آه سلام داخلي غير طبيعي وبالتالي بيتعايش مع الدنيا فهمها كده آه زي ما قلت لكم عنده مرونه وت- وقدره على التكيف مع المواقف ارتجال كده في حياته يعني تلاقي المواقف هو بيتصرف معاها حسب الموقف ما هواش عنده خطه مش معنى كده انه ما عندوش خطه لحياته ولا اهداف ماشي يحققها بالعكس ده بعيدا عن اهدافه خالص ولكن خطته في تعامله مع الناس بتبقى حسب الموقف وحسب ال ال الراجل ده انا حطاه في انهي حته عندي في, ال في ال sheet بتاعتي في sheet كده بن- بنصنف فيها الناس ده محطوط مع الناس الخبثة ولا مع الناس الكويسة ولا ده ظروفه ايه بتلاقيه على طول عنده ال- ال- ال plan B دي جاهزة معاه على طول لأنه هو آه، عنده مرونة وبيشوف الموقف ايه ويبتدي يتعامل معاه بناء على المواقف بقى السابقة والخبرات و- يبتدي يشوف الدنيا هتمشي ازاي مع الشخص ده فما هواش زي الشخص اللي ماشي بخطة محكمة جدا انه هيتعامل مع فلان ده كده وشخصيته هتبقى كده تيجي حاجة تغير الخطة دي حقيقي بيهنجوا بتبوظ ال- الدنيا معاهم تخيلوا بقى ده في مواقف الحياة يعني بتلاقي الشخص العفوي عايش الحياة كمان بعفوية وبالتالي حتى المواقف اللي ب- والحاجات الصعبة اللي بتقابله في حياته بيعيشها هي كمان بمنتهى العفوية وبيبقى عنده يقين زي ما أستاذ محمد قال كده إن طول ما نيته سليمة فلازم ربنا هيقف معاه هيبعد عنه الناس الوحشة وهيبعد عنه المواقف الوحشة وهيخرجه من أي موقف اتفرض عليه وبالتالي بتلاقيه عايش برضه حتى المشاكل بمنتهى العفوية والأريحية هو شخص مريح جدا في التعامل ودي حقيقي من الحاجات ال- المهمة جدا خلينا نشوف إجاباتكم على سؤال الحلقة اللي كان بيقول تفتكر العفوية اندفاع ولا حكمة نولا قالت مع احترامي للي طرح السؤال السؤال صيغته مش صحيحة العفوية مش اندفاع ولا حكمة هي فطرة أو طبع ربنا بيخلق الشخص بيها أو الشخص بيتطبع بيها من أهله آه، حقيقي ما احنا بنسأل السؤال عشان نسمع الإجابات هي فعلا فطرة وزي ما قلنا كده الدليل على انها فطره هي عفويه الاطفال وتلقائيتهم في التعامل حتى في المحبه وفي الكره. آه، العفويه ممكن الواحد يتخلى عنها وممكن آه، يفضل محافظ عليها جدا فهي بتبقى بعد ما كانت فطره هي اختيار زي كل حاجه زي الخير والشر ما احنا بنفطر كلنا على الخير وبعدين احنا اللي بنختار نمشي في انهي سكه. آه، ولاء قالت الاتنين وكويسه ومش كويسه بس في الغالب الإنسان الحقيقي بيكسب التعبير ده جميل جدا هو الإنسان الحقيقي مطلوب مننا كلنا حقيقي إن احنا نعيش بحقيقتنا وحقيقتنا دي تكون كويسة جدا نفخر بيها ما نزعلش أبدا إن حد يكتشف حقيقتنا لأن ده بيأثر علينا قبل ما يأثر على أي حد الإنسان الحقيقي حقيقي هو إنسان جميل جدا ربنا يملى حياتنا كلنا بالناس الكويسين اللي كلهم عفوية وتلقائية وطيبة كل سنة وانتم طيبين مستنياكم الأربع الجاي إن شاء الله نبقى في العيد وحباية جديدة من حبوب المحبة